ملك اسرائيل لو مش ملك بس يقول لك ومرنم اسرائيل الحلو ده ملك ومرنم صاحب مزاج وبيغني وقف مره يغني قدام ربنا ميكال احتقرته ميكال دي بنت مين بنت شاول الملك اللي كان قبله وقالت له ده انت عريتنا وحطيت التاج في الارض فيه ملك يرقص قدام ربنا فين الهيبة وفين الرزانة وفين الوقار ما قلت معلش اصلك راعي غنم قال لها اني اتصاغر ان افعل اكثر من هذا اني ارقص امام الرب وراح اداها الكلمة الصعبة الذي نزع الملك من ابيك واعطاه اياي يعني ما عجبوش الرزانة الخارجية هو عايز القلب جواني قلب الطفل الفرحان اللي ماشي يتهلل امام الله ويشبع امام الله ده الراعي الصالح الحقيقي وليس الاجير الله قادر ان يعطينا نعمه ويعطينا بركه ان ناتي ليسوع وان نقدم له كل حياتنا حتى يعمل فينا وبنا له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين تفضلوا نصلي بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين واحد بيقول ذكر انجيل معلمنا مرقس ان السيد المسيح صلب الساعة الثالث الثالثة ونحن نعرف ونقول في الأجبية يأمن في اليوم الثالث والساعة الثالثة ثمرت على الصليب لماذا هذا الاختلاف اللي يروح اورشليم اللي يروح اورشليم يلاقي من دار الولاية من دار الولاية اللي فيه بلاطس لغاية جبل الجلجثة تمشيها على رجليك في ثلاث ساعات من دار الولاية لغاية جبل الجلجثة تمشيها في ثلاث ساعات فإنجيل مرقس بيدون الصلب من ساعة بداية إيه؟ التنفيذ تنفيذ الصلب من اول ما شيلوه الصليب فهم شيلوه الصليب في الساعه الكام الثالثه ومشي مده كام ثلاث ساعات لكن اترفع على الخشبه في الساعه ايه السادسه عشان كده لوقا ومتى ذكروا ان الصلب يعني اتعلق على الصليب في الساعة ايه السادسة لكن مرقس بيجيب عملية الحكم من بدايتها تنفيذ الحكم من بدايته فما فيش اختلاف بين الاثنين واللي راح القدس يعرف الحته دي ان من دار الولايه لو مشيتها على رجليك ثلاث ساعات بالظبط ثلاث ساعات بالظبط تمشي على رجليك من وده الفتره اللي شال فيها المسيح يسوع الصليب عشان كده طبعا آه مفيش اختلاف بين الاثنين واحد بيقول يقول القديس يوحنا الرسول في رسالته الاولى والاصحاح الاول ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا وفي نفس الاصحاح الرساله الثالثه يقول كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه ولا يستطيع ان يخطئ ارجو التوضيح شوفوا انا عايز اقول لكم حاجه عشان تفهموا الايه دي انت بتتكون من جسد ونفس وروح لما بتخطئ مش بتخطئ بالجسد بس ولا تخطئ بالروح بس لكن بيشتركوا الثلاثة مع بعض في الخطية يعني الروح بتشترك مع الجسد ومع النفس في الخطية الروح بتشترك مع الجسد ومع النفس في في الخطية عشان كده حتى الحكم هيصدر على الانسان نفسا وجسدا وروحا لكن لما اتولدت الولاده الجديده اتولد فيك الانسان الجديد من هو الانسان الجديد الروح القدس اللي سكن جواك وكون فيك انسان جديد واصبح الانسان الجديد الموجود فيك ساكن جواك هل لما بتخطئ الانسان الجديد بيشترك معاك في الخطيه زي ما الروح بتشترك معاك في الخطيه؟ لا. الانسان الجديد لا يخطئ ولا يقدر ان يخطئ. يعني ايه؟ يعني الروح القدس اللي فيك لا هيغلط ولا هيشاركك في الغلط طب والغلط اللي بعمله هو بيسكت يعني بينطفي عشان كده بيقول لك لا تطفئوا ايه الروح كلمه تطفئ النور يعني الروح يعني ايه يعني النار بتاعته تعمل ايه تقف صح ولا لا لما تطفي حاجه يعني بتطفي ايه على النار بتاعتها فبيقول المولود من الله كلمة المولود من الله يعني الإنسان الجديد اللي فيك لا يخطئ ولا يقدر يخطئ لأن هو الرب من السماء لألا تقول طب خلاص ما أنا دلوقتي بقيت شركة الروح القدس ساكن فيا يبقى لما أعمل الخير الروح القدس مشترك معايا ولما أعمل الشر الروح القدس مشترك معايا زي روحي الإنسانية لما أعمل الخير روحي مشتركة ولما أعمل الشر روحي مش هقول لك لا عكس روحك روح الله ما بيشاركش وكونه ما بيشاركش فبيروح مغمض عينيه ويغمض عينيه يعني ايه يعني يطفئ النور بتاعه ويبقى حزين من جوه خالص هذه كلمة المولود من الله يعني الانسان الجديد اللي انت اتولدت بيه لا يخطئ ولا يقدر ان يخطئ لكن الخطية دي مين اللي بيعملها انت انا عشان كده يوم ما تحيا لا انا مش هتغلط لكن اول ما تظهر الانا بتغلط لكن يا احبائي لا يقصد ان اي واحد اتعمد او اتولد الولاده الثانيه ما يخطيش لان في نفس الاصحاح فعلا بيقول ايه؟ في نفس الاصحاح فعلا بيقول ايه؟ بيقول ان ان قلنا نفس الاصحاح انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. يبقى فهمتوا؟ يبقى اذا هنا لما بيتكلم بيتكلم عن عمل الروح لان واحد يقول لك انا انت مش بتقول لي انت قابلت الروح القدس اه وسكن فيك الروح القدس اه طب ازاي الروح القدس ساكن فيا وبعمل الغلط يبقى اذا الروح القدس بيشترك معاي في الغلط او موافق على غلطي لا مش موافق مش موافق طب ليه ما يمنعنيش اصل جايب شروط ايه هي شروطه ان يعمل كل حاجه بس ما يتدخلش في حريتك لان لو تدخل في حريتك يبقى لغى منك صورة مين صورة الله فاهمين الحتة دي اصلك انت اساسا مخلوق على صورة الله وبما ان الله حر لازم تبقى انت ايه حر صح ولا لا لو غيرت في الصورة ما بقتش صورة يعني نفترض انا جبت صورة ليا كده وقلت لواحد انا عايزك تعمل لي صورة رسام قال اه وراح عامل لي صورة قلت له بس بشرط اقول له اقول له عايز تعمل لي العينين خضراء والشعر اصفر والوش مدور وت... يقدر يعمل ولا لا؟ يقدر يعمل واخد الصوره واقول للناس ادي صورتي يقولوا لي لا دي مش صورتك الله طب ما انا عملت حاجات حلوه لا مش موضوع حاجات حلوه الصوره لازم تكون typical picture يعني نفس ايه؟ نفس طبعه نفس ايه طبعا فانت صورة الله بما ان الله حر عشان كده اداك الحريه لما الروح القدس يجي يسكن فيك يقدر يخليك ما تغلطش يقدر ده يخليك تمشي على عجين ما تلخبطوش دي سهله جدا تيجي تكذب له تبص تلاقي لسانك اتشل تقول له بطلت تيجي تبص بصه وحشه عينك تعمى تقول له مش هعمل كده تاني تبقى عارف نمشيك باذن ليه بالصوت وبالكرباج تقدر تمشي وحش ولا تقدر تعمل اي حاجه لكن هنا يبقى عمل خد منك اعظم حاجه اللي هي الحريه الحريه عشان كده عمل الله بيتوقف على الحرية وانا بقول ربنا لا عايز منك اي حاجة غير الاعمال عايز اعمال لا عايز ايمان لا يعني ايه لا اصل الاعمال هو اللي هيعملها والايمان هو اللي هيعمله مين اللي بيديك الايمان هو اعم ضعف ايه ايماننا وبيقول عن الايمان انه عطية الله ليس منكم عطية الله وبيقول عن الاعمال اعمال قد سبق الله فاعدها لكي نثق فيها يبقى مين اللي بيعمل الاعمال هو ومين اللي بيدي الايمان هو طب مطلوب مني ايه الاراده ارادتك بس حاسب كده ارادتك وليه الاراده دي ما كان ما يدهنيش لا ما يقدرش في الحته دي لان لو خلى ارادتك تمشي غصب عنك يبقى سحب الحريه تعالى له بارادتك وهو هيغير كل حاجه تعالى له بارادتك عشان كده يقول لهم كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا مين اللي صنع قلبك هو وعمل له كم مفتاح مفتاح واحد والنسخة مع مين معاه يقدر يدخل لا يعمل ايه يخبط يخبط ما معكش نسخة تاني انا واقف على الباب مع ان هو صاحب البيت صاحب الملك اقرا انفتح خلي بالك انفتح لي احد ادخل طب وان ما فتحش يبقى حبيبي تحول وعبر عشان تبقوا عارفين ايه الحاجه الوحيده المطلوبه منك بكامل ارادتك تجيب بس تجيب يعني هو ايه اللي عمله الابن الدار جاب شويه اعناق صلح في صورته جاب له حته سدمه نظيفه حلق دقنه ولبس له جزمه نظيفه وقال كده حتى اروح أ- اشرفه لا جاله بخرنوب الخنازير قال اقوم الان واذهب الى ابي بارادته واقول له اخطيت وما دام جه بارادته الكل هيعمله هو ابوه ابوه هيقوم بكل حاجه ابوه هيقوم بكل حاجه عشان نبقى عارفين وعشان نبقى ايه ونبقى فاهمين واحد يسال سؤال هل يعتبر الشك في الامور الدينيه والالهيه تجديف على الروح القدس وهل الانسان الذي يشك في هذه الأو- الامور مستوجب الدينونه ولا يمكن له الرجوع الى الله وما هو الطرق لمنع هذا الشك القاتل شوفوا يا احبائي الشك ده بنسميه روح التجديد روح التجديد لكن مش ايه مش تجديد يعني ايه روح التجديد يعني الشيطان بيجي يشككك في الالهيات ودي ما تخوفش لكن تخوف امتى لما انت تتجاوب معاه لكن طول ما بترفضها يبقى خلاص انت منتصر وهو بيحاول يشعرك ان الفكر ده منك انت لا ده دخيل لان لو كان منك كنت انت ايه هبته لكن كونك انك انت بتقاومه ومش راضي عنه يبقى الفكر ده ايه مش منك دخيل عليه عشان كده اسمه روح التجديد وروح التجديد الانتصار عليه عدم الخوف منه والاعلام في داخلك عكس ما بيقول هو يعني يجي فكر يقول لي ايه مين قال لك ان المسيح ابن الله اقول له اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله الحي بقولها جواي واصرخ بيها خلاص انتهت انا رديت على روح التجديد على الشيطان اللي بيدي روح التجديد على راي احد القديسين قال انت لا تستطيع ان تمنع الطيور ان تحلق فوق راسك ولكن تستطيع ان تمنعها ان تقف على راسك حد فيكم يمنع الطيور تستطير فوقيه حد يقدر لكن تقدر تمنعها انها تقف على راسك صح ولا لا برضو انت لا تستطيع الفكر ان يجول بخاطرك لكن تستطيع ان تمنع ان تتجاوب مع هذا الفكر تتجاوب يعني تقبله لكن الفكر ممكن يحارب اكبر الناس يا احبائي ما تخافوش من الفكر ده ممكن الفكر يحاول حتى غير القادر على الخطيه اوعى تفتكروا ان الفكر بيتوقف ده ممكن يجي الواحد سنه 90 سنه يحاربه بالشهوه وانسانه سنها 80 سنه ويحاربها بالنجاسه يجيب لها صور معينه رغم ان الانسان حتى لو حاول ما يقدرش لكن ده هو بيحاول بيحاول يجيب الصور المشوشه والمشوهه اللي في الداخل لكن طالما انت ما بتتجاوبش يبقى ما تخافش ما تخافش ابدا انت تطرد الفكر وتنتهر الشيطان على طول تطرد الفكر وتنتهر الشيطان فما تخافش اما التجديف اللي هو رفض الروح القدس التجديف هو رفض الروح القدس هذه معنى كلمة ايه التجديف واحد بيسأل سؤال بيقول وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه ما شرح هذه الآية بالتفصيل آه عايز أقول حاجة في كهنوت بمعنى عام عشان تفهموني وفي كهنوت بمعنى خاص كهنوت بمعنى عام كل المؤمنين كهنة رجالة وسيدات تقول لي الدليل على ذلك ايه اقول لك دليل واحد ان الكتاب المقدس بيقول ان خبز التقدمة بتاع العهد القديم ما ياكلوش غير مين غير الكهنة واذا كان خبز التقدمة في قيمته رمز الجسد الرب ودمه يبقى اذا مين اللي ياكل جسد الرب ودمه الكهنة بس وبما ان الشعب كله بيتناول جسد الرب ودمه يبقى الشعب كله ايه كهنة عرفتوا الحتة دي الشعب كله ايه كهنة والشعب كله ملوك الشعب كله ايه ملوك يبقى اذا هنا بيقول عن ان المسيح ملك الملوك وفي ملوك ب- بمعنى خاص وفي ملوك بمعنى عام صح ولا لا الملوك اللي بمعنى خاص اللي بيحكم الدول حد يقدر فيكم يكتب في البطاقة الشخصية بتاعته انه ملك لا لكن كلنا ملوك لان الكتاب بيقول مالك نفسه خير من ملك مدينة مالك نفسه خير من ملك مدينة يبقى اذا في ملوك بمعنى عام في كهنوت بمعنى عام الكهنوت اللي بمعنى عام ما دام في كاهن يبقى في تقديم ذبايح صح ولا لا طيب ايه الذبايح اللي مطلوب مننا نقدمها بمعنى عام ثلاث انواع من الذبايح كل الناس مطلوب منهم يقدموا كم نوع من الذبايح ثلاث انواع من الذبايح الذبيحة نمرة واحد قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية أقدم جسدي ذبيحة آه أقدم جسدي ذبيحة هو أنا لما بصوم بس أصوم بالمعنى الصح مش أصوم أقوم الصبحية أكل طبق فول وبصلتين وكم رغيف وأقول الحمد لله أنا صايم لا ده ده ده نباتي مش صايم ده إنسان عايش نبات الصوم يعني انقطاع الصوم يعني انقطاع انا لما اصوم انقطع لفتره معينه بحسب ما بيحدد لي اب اعتراف وبعد كده بفطر على اكل نباتي هتبص تلاقيني ايه خسيت الجسم ده ايه خس كنت 60 كيلو في اخر الصيام بتوزن بلاقي نفسي 57 كيلو في كم كيلو لحم ودم 3 كيلو اهو دي ذبيحه اتقدمت لله ذبيحه حيه مش ميته ذبيحه حيه انا لما بروح افتقد واطلع كم دور وانزل وامشي واروح وازور تفتكروا ده بي بي بي بي بي بي بيتعب في ايه؟ في صحتي الجسد بي بي بي بيتعب لان بيستنزف بيفنى كل الامور دي انت مش واخد بالك بتقدم ذبيحه حيه تقديم ذبيحه لان على حسب التعب اللي بتتعبه الجسم لما بيتعب كله على حساب يمكن آه، عارفين ال- المقولة الشهيرة لقداسة البابا اللي بيقول نحن نعلم أن الجسد سيفنى فيا ليته يفنى من أجل عمل صالح يعني احنا عارفين انه هيفنى يفنى اصل لو لو احتفظت بيه بخيره على رأي المثل وما تعبتوش هتقدمه على للدود وللعفن بكل راحة لكن هنا لما بيجي يقولك الذبيحة الأولى ذبيحة الأجساد قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية نقدم الأجساد ثاني نوع في الذبائح اسمه ذبائح التسبيح يقول لك ذابح الحمد يمجدني ذابح الحمد يمجدني لما احنا بنسبح لربنا بنقدم ذبائح التسبيح والتسبيح ده مطلوب من مين؟ من الكل سبحوا الرب يا جميع ايه؟ الامم مش قال سبحوا الرب يا كهنه بس ولا يا خدام بس سبحوا الرب يا جميع الامم يبقى احنا بنقدم ذبايح ايه؟ تسبيح ثالث نوع من الذبايح اللي هي العطايا العطايا اللي هو افتقاد المساكين وعطايا الفقراء والخدمات الروحية يقول لك لأن بذبائح مثل هذه يصر الله عطاياكم لأن بذبائح مثل هذه يصر الله ده الكهنوت بمعنى إيه؟ بمعنى عام لكن هذا لا يلغي إن في كهنوت بمعنى خاص بولس الرسول يقول في كورنثوس إن الجسد في أعضاء كثيرة لكن كل عضو بيختلف عن ايه عن الثاني لو كان الكل عين خلي بالك هنا الخطية اين السمع وكان الكل سم اين التذوق يعني ايه يعني اختار الله يكمل كده وضع الله في الكنيسة اولا رسل ثانيا معلمين وابتدى يقول ال- اللي اختارهم وبعدين بولس الرسول والرسل اقاموا في كل كنيسة خصوص والكتاب المقدس فيه ثلاث رتب رتبة الشماس ورتبة القس ورتبة ايه الاسقف ولما يتكلم عن الاسقف يقول لك ينبغي ان يكون الاسقف بعل امرأة واحدة ويكون غير سائد على الانصبة ويتكلم عن الامور فكده لما بيجي يتكلم يقول لك وارسلنا من ميليتوس واستدعى ايه خصوص الكنيسة يبقى اذا ما استدعاش الشعب الكنيسة استدعى ايه خصوص الكنيسة والكنيسة فيها خدام حتى اللي بيلغوا سر الكهنوت برضه بيقيموا ايه خصوص وخدام لان مفيش خدمة ما يبقى لهاش واحد مسؤول صح ولا لا فينه حتة انه خدمة تبقى ما يبقاش فيها واحد مسؤول لابد لابد ان يكون في واحد مسؤول ده لو حطيت حتة وقلت الكل سواسية واخد اللي بالكم هتبص تلاقيها تبقى صوت طب ايه رايكم عند اخواتنا في الاسلام يقول لك مفيش تميز يعني في الاسلام مفيش ايه تميز لكن برضه بيقيموا امام للمسجد لان معروفة ان المركب اللي فيها رئيسين بتغرق فكل واحد يعمل رئيس على الثاني فلازم يكون في واحد مسؤول من اجل ايه التنظيم فالرتب الكهنوتية الخاصة موجودة في في الكتاب المقدس ثم ثانيا الآية اللي قالها آخر حاجة يعني الآية اللي قالها صاحب السؤال جعلنا لإلهنا ملوك وكهنة يوحنا بيقول لمين ها بيقول لمين الكلام ده بيكلم مين بيكلم الشعب لا ده في سفر الرؤيا اكتب الى ملائكة الكنائس السبعة والملائكة اللي هم مين الخدام اسقفة الكنائس السبعة فانا لما اكتب لاسقف اقول له ايه جعلنا لالهنا ملوك وكهنة لكن هذا لا يلغي الكهنوت العام الكهنوت الخاص الملوكية العامة الملوكية الخاصة ما اروحش لرئيس الجمهورية واقول له اسمع انت رئيس وانا رئيس زيك ما انا خلاص بقيت ملك ان كنت انت رئيس انا ملك لا في ملكوت بمعنى عام وفي ملكوت بمعنى خاص واحد بيسأل يقول هل ممكن الشيطان يتحكم في شهوة الانسان الشيطان ما بيتحكمش عشان تبقوا عارفين الشيطان قوة ارشادية وليس قوة تنفيذية الشيطان ما يمسكش الثمرة ويزقها في بق آدم أبدا مش مصرح له مش مصرح له يلمسك إلا إذا أنت قلت له اتفضل ادخل مش مصرح له يلمسك لكن مصرح له من بعيد يجريك وانت بايدك بتاخد يعني شوف حتى النهارده في الموعظ على الجبل يقول لك اخذوا على ايه عارف يعني ايه على جناح الهيكل على السور من فوق كده خدوا طب بعد ما وصلته لجناح الهيكل زقوا زقه يقع لا مش من حق بيقول له ارمي نفسك ارمي نفسك وهم يرسم ملكت دي فهو لما بيجي لك بيجي لك يقول لك اعمل اعمل اعمل اعمل لكن هو لا يتحكم هو يرشد وبلاش كلمة يرشد لأن الإرشاد ده يبقى إيه للصح لكن نقدر نقول يغري لأن كلمة إرشاد أنا مش متقبلها برضه هو يغري وإحنا بنقول الموت الذي دخل إلى العالم وبنقول في آية ثانية بغواية الحية أنا عايز أوصل للكلمة دي بغواية الحية يغويك ويغويك عن طريق الإقناع يجيب لك فكر يقنعك لكن كون ان الشيطان يتحكم في شهوة الانسان لا لكن لكن بعد فترة من السقطات انت بتفتح له الباب عشان يعمل ايه عشان يدخل ولو دخل يبدأ يتحكم فيك ويرميك في النار ويبعدك عن ربنا ويعمل الحاجات دي كلها ودي سكنة الارواح الشريرة واحد بيقول في اصحاح ستة اخر سؤال معلش عشان الوقت في اصحاح ستة رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم هو كاتب وخرجوا وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض فهل الشهداء والقديسين يطلبون الانتقام من الساكنين على الارض يا احبائي اللي يقرا تفسير سفر الرؤيا بتدقيق يعرف ان في شهداء تحت المذبح وشهداء فوق المذبح شهداء تحت المذبح وشهداء فوق المذبح لما بنتكلم عن المذبح مش المذبح بتاع الكنيسة لا احنا بنتكلم عن المذبح ايه السماوي وده رمز رمز ليه للصليب فشهداء اللي تحت المذبح اللي هم شهداء العهد القديم شهداء العهد القديم ودول انفس الذين قتلوا واخد بالكم لما بيجي يتكلم عن الايه اطلعها معلش عشان نبقى عارفينها في رؤيا واحد لا رؤيا خمسة ستة رؤيا ستة اه بيقول كده هنا ولما فتح الختم الرا- الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم يبقى ابتدى يوصفهم الناس دول اتق- اتق- اتقتلوا من أجل إيه؟ من أجل الكلمة ومن أجل الشهادة التي عندهم لما تقرا في اصحاح 20 تلاقي يقول لك شهاده يسوع المسيح انفس الذين قتلوا من اجل شهاده ايه يسوع المسيح يبقى الشهاده اللي كانت عندهم لان بتوع العهد القديم هم اللي شهدوا للمسيح قبل ايه قبل مين ولما نحب نعرف حاجه عن المسيح نرجع للشهاده اللي ايه اللي كانت عندهم اول شهداء العهد القديم هابيل وهابيل الصديق لما ربنا قال لقايين بيقول له دم هابيل إيه- إيه اخوك بيعمل ايه؟ بيصرخ. طب بيصرخ ده بيطالب بايه؟ ها؟ بالانتقام. لان عهد الناموس وعهد الناموس بيقول عين بعين وسن بسن. فعهد الناموس غير عهد النعمه. عهد الناموس غير عهد النعمه. وبعدين اخر واحد في اللي قتلوا مين؟ زكريا ابن بركة لما امر ان يقتلوه لما امر الملك ان ان يقتلوه بين الهيكل والمذبح عارفين قال ايه؟ ها في العهد القديم قال الرب ينظر ويطالب الرب ينظر ويطالب يبقى اول واحد دم قايين بي- بيصرخ واخر واحد دم زكريا ابن براخيا بيقول ايه؟ بيقول الرب ينظر ويطالب يطالب يعني ايه؟ يعني يجيب لنا حقنا من اللي قتلونا. دول شهداء العهد القديم، لكن في رسالة العبرانيين يقول لك دم يسوع المسيح يتكلم افضل من دم هابيل. يعني ايه يتكلم؟ لأن هابيل بيصرخ وايه؟ ويطالب بالانتقام، لكن يسوع بيصرخ وبيطالب ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم يبقى في فرق بين تحت المذبح وفي فرق بين المذبح فوق المذبح احنا بقى نبقى فين فوق المذبح ليه لان مين اللي كان فوق المذبح المذبح اللي هو الصليب المسيح وانت بتقول مع المسيح ايه صليب يبقى انت ما بقيتش تحت المذبح انت بقيت ايه فوق المذبح وعلشان كده شهداء العهد الجديد كان اول شخصية منهم مين استفانوس يقول ايها الرب يسوع لا تقم لهم هذه الخطية ادي الفرق بين دول وادي الفرق بين دول واخدين بالكم ادي الفرق بين تحت المذبح وادي الفرق بين فوق المذبح وفوق المذبح لان عهد النعمه الكنيسه سواء كان في الامها او في امجادها في الامها مع المسيح وفي امجادها مع المسيح لانه بيقول حيث اكون انا تكونون انتم ايضا طب نكتفي بكده معلش ونخلي باقي الاسئله للمرات الجايه والروح القدس إله واحد آمين وصلنا في إنجيل يوحنا إصحاح عشرة لغاية الآية أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وهنبتدي النهاردة من أول إصحاح 11 بس قبل ما ندخل في إصحاح 11 بنقول ما هي الحياة وما هو الأفضل أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل كلمة حياة يعني طولة عمر كلمة حياة يعني طولة عمر طب ايه رأيكم يا أحبائي في عمر طويل مع أتعاب تصور كده عمر طويل مع أتعاب يعني واحد سنه ستين سنة وبعدين اتقبض عليه وخد له تأبيد عشرين سنة وبعدين ربنا يقول له انا هدي لك عمر لغاية ما تطلع من السجن عارف يقول له ايه يقول له يبقى انت كده يا رب ظلمتني ليه مش هدي لك حياة لا انا عايز حياة ايه اكتر كلمة حياة عكسها موت وكلمة افضل عكسها اقل الحياة اللي بنعيشها حياة قليلة مش فضل ابدا فاكرين يعقوب ابو الاباء يعقوب ابو الاباء يا احبائي لما دخل قدام فرعون وشاف دقنه طويلة وال- والمشيد خط فيه والتجاعيد في وشه فافتكر ان الراجل ده سنه 200 سنة 300 سنة شكله كده عجوز خالص فاول كلمة قال له كم سنية حياتك يا شيخ كم سنية حياتك خلي بالكم الحياة بيسألوا عن ايه عن الحياة قال له دي مش حياة عشان كده رد صلح له السؤال قال له ايام غربتي ما قالوش سنية حياتي قال له ايام غربتي مية وتلاتين سنة قليلة ورديئة يبقى قليلة ورديئة لكن يسوع جاي يدي حياة أكتر وإيه وأفضل حياة أفضل والحياة الفضلة دي اللي اتطلبت في المزمور بتاع بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حياتي يقول ايه فيها الذي يجزع بالخير عمرك نفسي تفكروا في حتة يشبع بالخير عمرك أحبائي ممكن واحد يبقى باليونير ملياردير وعمره كله جعان تتصور وواحد ما يكونش عنده غير عيش ودقة وعمره كله شبعان ما قالوش يشبع مخازنك يملى مخازنك بالخير او يملى بالخير بيتك لا الذي يج... او يشبع بالخير بطنك لا ما هو بيعمل حفلات ويمكن اكتر واحد عمل حفلات سليمان يا احبائي اللي كان بيذبحوا في الليله سليمان يقضي محافظه في الليله الواحده اللي كان بيذبحوا في الليله في اليوم الواحد انا ما اعرفش كانوا بيجيبوا له ده كله ده منين نفس سليمان اللي كان بيقولوا عنه مش عارف 500 بقرة و300 مش عارف غنم ومش عارف قد ايه من الاوز وقد ايه من الرومي وقد ايه من اليحمر اليحمر الحمام يقول لك الحمام ده لا يعد يعني محدش يقدر يعد اللي بيتذبح 1000 2000 حمامة تتذبح في اليوم كل ده على مائدته كل يوم كل ده بيتقدم لسليمان وكل العالم اللي حواليه بياكل وفي الاخر الباقي يترمي في الزباله هذا سليمان بعظمه لسانه يقول لقمه يابسه ومعها سلام لقمه يابسه ومعها سلام خير من بيت مليان ذبائح ومعه خصام جبت منين الكلام ده يا سليمان ما هصلنا بيتي مليان ذبايح والناس بتحبك يا سليمان لا بتحبني عشان خيري مش بتحبني عشان ذاتي اسحب مني خيري يدوسوني ما قالها يا حبيبي قالها ايوب ايوب كان خيره كبير على الناس لكن لما اتذل ايوب يقول لك الذين كنت استنكف ان اجعل اباءهم مع كلاب غنمي اللي كنت مرضاش اخلي ابهاتهم ياكلوا مع الكلاب بتاعت غنمي حينما يمرون علي ينغصون الوجه يعني غمض عينيهم ويقرف ويبصوا بعيد ما الناس مالهمش غير اللي قدامهم عشان كده الشبع بالعمر الحياة الفضلة أتيت لتكون لكم حياة وليكن لكم أفضل يا أحبائي إحنا مش عارفين نوصل للزرار اللي يسعدنا بنتصور إن المادة هي اللي هتسعدنا وبنتصور إن الشهادات العالية هي اللي هتسعدنا وبنتصور إن المراكز الرفيعة هي اللي هتسعدنا صدقوني احبائي مفيش حاجة هتكون افضل ليك الا انك ترتمي في احضان يسوع المسيح صدقني صدقني ما تتعبش نفسك خايف تجرب كل حاجة واعمل المشروع الفلاني ويمكن ينجح والحاجة دي لو ضربت الواحد هيستريح ويستقر حبيبي كثرت اوجاعهم الذين نظروا الى اخر كثرت اوجاعهم انا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل حياة اه تيجي تقول يعني انا اتعرفت بيسوع وعشت معاه وحبيته ومن ساعة ما مشيت في طريقه والمشاكل نازلة ترخ على دماغي والدنيا مقفلة ومن ضياع لضياع ومن ضيقة لضيقة اتصرف ازاي ليه كده يا رب ليه سايبني في المرمطة ليه سايبني في التعب ليه تعبان ليه مش لاقي اكل كفاية اني مش لاقي اكل قربت امد ايدي يقول لك اديتك حياة ابدية أليست الحياة أفضل من الطعام وأفضل من اللباس مش ده أفضل مين قال أنا أتيت لتكون لكم حياة حياتك في الأرض يوم يوم فاكرين اللي جم ليسوع وقالوا له يا معلم أين تمكث يقول له مثلا في الشارع الفلاني نمرة كذا الدور اللي كذا لكن ده لا عنده شارع ولا عنده بيت ولا عنده نمرة فقال لهم تعال يا انظر تعالوا معاي وشوفوا انا ساكن فين خدهم وطلع على جبل الزيتون الحتة اللي بيقعد فيها في الطل لو يقول لك ايه ومضي معه كل النهار هو يوم بالطول بالعرض هينتهي لكن انت فيه مجد افضل مزخر ليك فيه نعمة افضل محفوظة ليك خسارة خسارة تضيعها عشان كده هو بيقول اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل يعني الافضل ده فين مش هنا هناك في السماء بس هنا انت اديتنا شوية حاجات تتعب شوية برضو يا رب اديتنا قلت لنا هتكونوا مبغضين من الجميع وقلت لنا تأتي فيها ساعة كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله ومش انت قلت كده بس ده حتى اللي اختبروها ده بولس الرسول اللي اختبرها بيقول ونحن قد حسبنا مثل غنم ايه للذبح عارف يعني ايه غنم للذبح يعني شوية غنم حاطينهم في حظيرة كل يوم يطلعوا شوية يعملوا ايه يذبحوهم وبنسأل السؤال يا ترى الدور على مين اللي هيتذبح كل يوم يرسلهم في حتة يذبحوا طيب يا ترى الدور على مين اللي يتذبح لكن يختم كلامه ويقول ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا للذي احبنا عشان كده انتوا صحيح في ضيقات وفي وفي وفي ولكن ايه هي الحياه الفضله؟ الحياه الفضله هناك طب وهنا؟ هنا انا هو الراعي الصالح راعي خلوا بالكم ليه هنا بيقول انا هو الراعي اصل لما يذبح الغنم المسؤول هو مين الراعي مش الغنم الغنم ما بيدافعش عن نفسه الراعي اللي بيدافع عنه فما قالش انا الراعي القوي عارف لو قال لك انا الراعي القوي اللي هيلمسك يتشن واللي هيدبر لك خطه هيتحرق بنار لكن لا ما تخافش ده اللي هيلمسك هيبقى صحته كويسه واللي هيبهدلك هيبقى في العلالي ومش هتحصل له اي حاجه طب ليه يا رب قال لك اصل انا راعي صالح صالح صالح تسيبنا في مرمط قال مين قال ان انا بمرمطك انا بعمل عملين من ناحية من ناحية بغير فيك حاجات ومن ناحية هجيب من اللي بيضطهدوك ليك لان لما بعثتكم ارسلتكم كحملان في وسط ذئاب تصور خرفان في وسط ذئاب ده ده ذئب واحد وسط الحملان يخلص عليه شوف لما تبقى خروف وسط مجموعة ذئاب يعملوا ايه هيمتصوا دمك الذئب دايما يمص دم ايه الخروف يحب يشرب الدم السخن الذئب يقطع حتة كده ويفضل يمص في الدم يفضل الذئب يمص في دمك يمص في دمك يمص في دمك لغاية ما الذئب دمه كله يبقى دم ايه دم خروف ويتحول الذئب بعد كده الى ايه الى خروف يا من تصالح يا رب اكتر واحد اكتر واحد ذبح في المسيحيين اسمه اوريانوس حد يعرف قتل كام في المسيحيين بتوع مصر ها برافو 4850 4850 قتلهم اريانوس وفي الاخر اريانوس استشهد على اسم ايه المسيح ويقول تعيد الكنيسة بشهادة القديس اريانوس القديس اه ده مص دم المفروض اللي يمص دم الخراف وهو ذئب لحد ما هو اتحول الى ايه الى خروف اهو ده الصالح الصالح اللي يخرج من الاكل اكلا ويعطي من الجاف حلاوة يا أحبائي ربنا ليه طرق عجيبة مرة واحد يمكن ما, ما سمعتش عنه اسمه يعني سامعين عنه بس ما تعرفوش حكايته وده احنا لما تقروا المجمع بتاع القداس تلاقوا في حتت احنا بنعمل ايه بنطول فيها يعني عند العذراء ونعمل ايه ونطول عند مرقص الرسول ونطول في اللحم في اللحم واخدين بالكم في واحد بنطول عنده عارفين اسمه ايه اغرغوريوس الارماني اغرغوريوس الارماني عارفين ده عمل ايه اغرغوريوس الارماني ده من بلد اسمها ارمينيا وارمينيا كلها وثنيه كلها وثنيه والراجل ده قعد كده قال له يا رب انا بهيئ نفسي ان اروح ارمينيا وليا السياق ان ابدا خدمه وارمينيا كلها تتحول لايه للمسيح تبقى ارمينيا كلها مسيحيه يا رب اديني طلبي يا رب انت قلت كل اللي تطلب باسم يسوع يعطى وقعد يصلي يصلي يصلي وكرر الصلاه لغايه ما النعمه افتقدته والروح القدس قال له روح لارمينيا ارمينيا جاهزه فراح لأرمينيا أول ما دخل بشر واحد والواحد اللي بشره كان من المخابرات بتوع الملك راح طالع من عنده راح عند الملك الملك خد اغرغوريوس وراحوا رميه في بير مهجور لا يعرف يطلع منه ولا يعرف ينزل منه ايه يا رب ده بير كل وحل وطين كل وحل وطين وانتهى رموه ادي الراجل اللي راح يبشر باسم ربنا وبعدين لما رموه يا احبائي واحده ست كان عندها بنت بيجي لها صرع فتعرف الله كده معرفه بسيطه تقول له يا رب اشفي بنتي فيجي لها صوت يقول لها ايه اليوم اللي ترمي فيه عيش وميه في البير الفلانيه بنتك مش هيجي لها الصرع فتروح في البير الضلمه دي تروح رامي عيش وميه رامي عيش وميه البنت ما يجيلهاش صرع اليوم اللي اتأثر فيه البنت يجي لها صرع فالست قالت البير دي مرتبطه بمرض بنت ترمي عيش وميه وترمي عيش والميه كده تنزل ميه وترمي عيش تنزل ميه وترمي عيش ايه ده مش عارف كتير قعد 15 سنه يا رب ده انا بقول لك عايز امشى وبعد 15 سنه بنت الملك تصاب بمرض ضعيف ما اسف مرض خبيث ملوش علاج ابدا وهي الوحيده وهتموت ويجي صوت للملك يقول له مش هيشفي بنتك غير غرغوريوس اللي رميته من 15 سنه في البير قلب رميته ده تلاقيه عفن وبقى تراب وبعدين قام بيحكي الحلم اللي شافه كذا مره قالوا له نروح نشوف فراحوا كده ونادوا في حد جوه قال لهم ايوه انا هنا انت هنا بتعمل ايه قال عايش بتاكل ازاي قال في عيش بيجيني من فوق طلعوه صلى للبنت وتحولت ارمينيا كلها للمسيح هو بيقول له انا عايز اكون السبب في ان كله يعرف المسيح قال له بس مش بطريقتك هو افتكر ان هيروح ويعمل اجتماع ويحضروا له كم الف وده يسمع وده يؤمن وده يؤمن قال له لا يا حبيبي انا ليا طرق لاني انا هو الراعي الصالح انا هو الراعي الصالح مش الراعي القوي مش الراعي الواعي عارف لو قال الواعي هقول لك مفيش حاجه هتلمسك لكن لا هتتلمس وهتتبهدل لكن ست شعره من رؤوسكم لا تسقط الا باذن منه وبعدين المخده الحلوه اللي تحطها تحت راسك ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب طيب انت الراعي الصالح تسيبني اتبهدل طب ما عشان تشاركني عشان كده انا اتبهدلت قبليه انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يعمل ايه يبذل نفسه عن الخراف انت حافظين الايه دي بس ما فكرتش في كلمه يعني ايه يبذل لا ايه هي عمليه البذل يعرفوها الاطباء كويس يت- يتصفى نقطة نقطة نقطة نقطة ادي عملية البذل البذل كده يحط الإبرة ويسحب ويفضي يحط الإبرة ويسحب ويفضي يعملوا عملية اسمها عملية بذل سحب المية اللي في البطن يعني يتبذل يعني إيه؟ يعني نقطة نقطة وفعلا على الصليب اتعلق وابتدى دمه ينزل نقطة نقطة تعجبني الترنيمة اللي تقول له أسمع دقة قلبك مع دقة المسمار تعلن لي حبك يا قدوس يا بار يبذل نفسه عن الخراف مش يذبح نفسه لا يبذل بينما في العهد القديم يقول لك انك انك لما بتذبح حيوان اوعى تذبحه بسكينه ايه سلمه لازم تكون السكينة حادة ليه يا رب اصل السكينة السلمة هتعذبه شوية لكن السكينة الحامية مش هيحس بيها الحيوان يصعب عليك وابنك الوحيد ما يصعبش عليك ليه حق في مزمور 22 يقول له ايه في المزمور بتاع الهي الهي لماذا تركتني يقول له صرخوا اليك اباءنا فاستجبت لهم يعني كل الاباء اللي صرخوا لك استجبت لهم اما انا فدود لا انسان اما انا ف... يعني ما قالش كمان حيوان لا اما انا فدود لا انسان استجاب لكل الاباء استجاب لابراهيم وهو بيذبح ابنه وقال له ارفع ايدك لانه ما هانش عليه ان قلب ابراهيم يتقطع اكتر من كده ارفع ايدك لكن العدالة نزلت على الابن الوحيد وما قالش ارفع ايدك جمل للنهاية يا سلام لما بيقول في مراسي ارمية جرس بالحطى اسناني حد فيكم يعرف الاية دي يعني ايه جرس بالحصى اسناني وهو ماشي وهو ماشي بالصليب وقع بقه اتملى رملة سف في التراب يقول لك فلان ده ما كنتش اسف في التراب يعني قمة الاذلال مش بتقولها اسف في التراب ياه جرس بالحصى اسناني يعني سففنا التراب احنا نستطعم الخطيه وانتوا عارفين الرمل لما بيدخل في السنان بيعمل ايه بيضرس بيضرس جرس يعني ضرس بالحصى اسناني نحن الذين اخطانا وهو الذي تالم احنا الذين كنا مديونين للعدل الالهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا ما تهزش قلبك ما تحركش حياتك لغاية دلوقتي مكلفش الخطية في قلبك مش انت اللي بتقول جراحه غالي عليا خلتني اكره وانت لسه ما كرهتش لا يا احبائي انا هبذل نفسي عن الخراف اما الذي هو اجير ندخل للأجير بقى وليس راعيا الذي ليست الخراف له يرى الذئب مقبلا يترك الخراف ويهرب ده الأجير الأجير بيسيب الخراف يهرب أنا مالي يا عم أنا أصل مدام بقبض مرتب في آخر الشهر الخراف دي مش ملكية ده الأجير أصعب حاجة ان الخادم يبقى اجير اصعب حاجة تزعل ربنا وتزعل الروح القدس وتعيق عمل الكنيسة ان الخادم يبقى اجير يدور على مصلحته بس لا دور على يسوع دور على الخراف حس ان دي ملكية حبيبك حس ان ده خلاص نفس خلاص نفس صدقوني يا احبائي احد الاباء هو تنيح ابونا مرقس داوود قال جملة بترعبني صدقوني قال جملة انا دايما افتكرها واترعب كان بيقول ان غلطة المحامي تدخل السجن وغلطة الطبيب تدخل القبر وغلطة الكاهن تدخل جهنم لو غلط المحامي دخل الثاني السجن الغلبان ولو غلط الدكتور في عمليته وصلوا للقبر ويمكن دي هو دي سجن ويخرج وده قبر وليه حياة أبدية بعد كده لكن غلطة الخادم تودي جهنم حاجة ملهاش ي... ملهاش علامة علامة عدم يأس عشان كده هنا لما بيتكلم بيقول الاجير يهرب لانه يرى الذئب ايه مقبلا عشان كده هو لما جلس جلس على كرسي مين على كرسي داوود ابيه داوود ابيه كان ايه راعي راعي مش اجير تصوروا كده يا احبائي داوود قاعد اعتبروا ان داوود ده في القرن العشرين بتاعنا وقاعد بيرعى الغنم بتاع ابوه وانا قلت لحضراتكم قبل كده ان رعاية الغنم درجة ايه واطية الناس كم درجة ثلاث درجات الغني الغني يدخل اولاده الجيش الجيش كان زي الجامعة دلوقتي الجيش زي الجامعة لان منه بيخرج القضاة من الجيش والولاة والحكام كل الناس الكبار يخرجوا منين من الجيش فكان الغني داخل اولاده الجيش والمتوسط الحال المتوسط الحال يعلم ابنه صنعة تجارة نجارة آه، صناعة زراعة ده المتوسط ايه الحال طب والفقير يجيب له غنمتين واللي ما كانش عنده غنمتين يروح يرعى غنم بتوعه ايه واحد يقول له عم فلان هات لي غنمتين ارعاهم لك فكانت اقل وظيفة رعي الغنم يسا كان عنده كم ولد سبع اولاد ستة منهم دخلهم الجيش والسابع ده راعي غنم ليه يا عسى قال لك ده قصير وجسمه سفيف وضعيف لا ينفع في صناعة ولا يقبل في الجيش ده انا اجيب له غنمتين ويرعاهم وخلاص تصور انك انت تكون من وسط اخواتك تصور كده يوم الاجازة ستة يبقوا راكبين على الخيل ستة راكبين على الخيل ولابسين البدل الجميلة وحاطين على اكتافهم الاشارات اللذيذة والسابع لابس هدوم مقطعة وراجع من الغير نفسيته ده تبقى ايه نفسيته اشمعنى انا يعني يقول لك هو انا ابن البطة السوداء ولا ايه مش بيقول كده هو انا انا انا مش ابنه ولا ايه تصور واحد زي ده وهو قاعد ويبص يلاقي دب واسد جايين على الغنم ونفسيته تعبانه يقول لك اهرب بحياتك ما حدش هينفعك ان شاء الله يتاكلوا كلهم مش هو ابوك ظلمك خلاص خليهم انا اعمل له ايه طب لكن لو كان عنده حكمه يعمل ايه ها يعمل ايه لا ما يقدرش ده لو عنده حكمة يقول لك بس الغنمات كلهم كام عشرين يبقى اتصرف كولد ذكي من اصحاب القرن الواحد والعشرين اعمل ايه ارمي غنماية للدب وغنماية للاسد يتلهوا فيهم واخد باقي الغنم وامشي صح ولا لا يبقى هنا اضحي باثنين في سبيل ال 18 اللي فاضيين يبقى عايشين يبقى انا كده طلعت بمكسب وعرفت احل الازمه حلو بس يجي يقول لك ارمي دي لا دي غلبانه ارمي دي دي عيانه ارمي دي دي غالي عليا طب تعمل ايه يا داود قال ارمي نفسي ليهم يعيش الغنم واموت انا وراح هاجم على الاسد ويقول لك مسكته من دقنه اصل الاسد ده الشيطان ودقنه الدقن دايما رمز ليه للهيبه مسكته من هيبته وجبتها الارض مسكته من الدق من دقنه والدب ده رمز ليه للشهوه والخطيه بتاعت العالم وقتلت الاثنين معا يا سلام ايه ده ايه الجمال ده هو ده الراعي الصالح الحقيقي هو ده الراعي اللي مش اجير ما حسش انه اجير بس يا داوود ده ابوك عمره ما نطقك ينصفني ابويا السماوي مش منتظر ابويا ولا امي مش منتظر مش منتظر حد يطمني من العالم ابدا ابدا مش منتظر حاجه من ده كله ده حتى لما صموئيل جه عشان يرسم واحد من السبعه قدم له الياب وطول وعرض وعجب صموئيل يعني انا راضي وهو راضي على رأي المثل يعني الاثنين مبسوطين لكن ربنا يقول له لا مش هو ده والتاني والتالت لغاية السادس بعد السادس يقول له في عندك اولاد لا لا يا يا كل اولادك اه كل اولادي دول ده الرب بيقول ان فيه هل تذكرت يا خبر تذكرت اه يوجد الصغير في حته عيل صغير كده لا ينفع طبله ولا طار في الغيط قال له ابعت هات يا نهار ابيض يا ريتنا لبستها حته جلابيه نظيفه انا ما كانش يحصل ان ده انا كلهم لبستهم مكوي اجيبه ازاي وسط الناس وجاي داوود ده رايحين لداوود داوود قاعد يغني ربنا هناك ايه ما خدتش بركه صموئيل معاي اله صموئيل معاي اله صموئيل قاعد في الجبال بيقول سبحيه سبحيه سبحيه ويقولوا ايه صموئيل عايزك عايزني انا تعرفني منين ما اعرفش طلبك بالايه طب والغنم خلي واحد يخلي باله منه ويطلع يجري بحتة عصاية داخل ينهج اول ما شافوا صموئيل احتقروا تتصوروا احتقروا شكله كده بقى لا لا لا لا هنشوف ولد كده شغله ينفع ايه اي شغل حاجه ينفع تجك يعمل حاجه كده لا شكله شكله ولا منظر وواقف كده بص له سكت صموئيل ربنا يقول له صموئيل كب الدهن عليه يا ايوه انت بتنظر للوجه لكن انا بنظر للقلب كب قرن الدهن ده اللي اخترته ان اللي هيجلس المسيح على كرسيه ده داوود الملك العظيم اللي لما يذكر اسم داوود اسرائيل لو مش ملك بس يقول لك ومرنم اسرائيل الحلو ده ملك ومرنم صاحب مزاج وبيغني وقف مرة يغني قدام ربنا ميكال احتقرته ميكال دي بنت مين بنت شاول الملك اللي كان قبله وقالت له ده انت عريتنا وحطيت التاج في الارض فيه ملك يرقص قدام ربنا فين الهيبة وفين الرزانة وفين الوقار بص معلش اصلك راعي غنم قال لها اني اتصاغر ان افعل اكثر من هذا اني ارقص امام الرب وراح اداها الكلمة الصعبة الذي نزع الملك من ابيك واعطاه اياي يعني ما عجبوش الرزانة الخارجية هو عايز القلب جواني قلب الطفل الفرحان اللي ماشي يتهلل امام الله ويشبع امام الله ده الراعي الصالح الحقيقي وليس الاجير الله قادر ان يعطينا نعمه ويعطينا بركه ان ناتي ليسوع وان نقدم له كل حياتنا حتى يعمل فينا وبنا له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين تفضلوا نصلي بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين واحد بيقول ذكر انجيل معلمنا مرقس ان السيد المسيح صلب الساعة الثالث الثالثة ونحن نعرف ونقول في الأجبية يامن في اليوم الثالث والساعة الثالثة ثمرت على الصليب لماذا هذا الاختلاف اللي يروح اورشليم اللي يروح اورشليم يلاقي من دار الولاية من دار الولاية اللي فيه بلاطس لغاية جبل الجلجثة تمشيها على رجليك في ثلاث ساعات من دار الولاية لغاية جبل الجلجثة تمشيها في ثلاث ساعات فإنجيل مرقس بيدون الصلب من ساعة بداية إيه؟ التنفيذ تنفيذ الصلب من اول ما شيلوه في الصليب فهم شيلوه في الصليب في الساعه الكام الثالثه ومشي مده كام ثلاث ساعات لكن اترفع على الخشبه في الساعه ايه الثالثه عشان كده لوقا ومتى ذكروا ان الصلب يعني اتعلق على الصليب في الساعة ايه الثالثة لكن مرقس بيجيب عملية الحكم من بدايتها تنفيذ الحكم من بدايته فما فيش اختلاف بالاثنين واللي راح القدس يعرف الحته دي شديد